مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم الى متى سيظل مؤسسه الرساله الى متى ستظل مؤسسه الرئاسه عفوا والحكومه تتجاهل قضيه ضباط الشرطه الملتحيين بقالهم اكثر من سنه من غير مرتبات لما الفنانين توجسوا خيفه ان المشروع الاسلامي ممكن يوقف الفن في الفتره ديت وان هم يقعدوا من غير شغل قام الرئيس مبادرا باجتماع عاجل للفنانين ده بالنسبه للفنانين ولما الرئيس امر بان الانتخابات تكون في ابريل وتعرض ذلك مع اعياد الكنيسه ارسلوا شكوى لرئيس الجمهوريه وبعد ذلك رئيس الجمهوريه استجاب لهم سريعا واجل الموضوع بعد حتى يتجنبوا موضوع اعياد النصارى. طيب قضيه ضباط الشرطه الملتحيين اللي بقالها دلوقتي اكتر من سنه وضباط الشرطه الملتحيين في ازدياد وامناء الشرطه في ازدياد وطلعوا في الاعلام في قنوات مختلفه وفي الجرائد في جرائد مختلفه ووقفوا وقفات في ميدان التحرير و... وعند وزاره الداخليه وتم الاعتداء عليهم اكثر من مره طب بعد هذا كله الى متى سيتم تجاهل قضيه ضباط الشرطه الملتحيين كل ضباط الشرطه توسموا خيرا ان رئيس الجمهوريه ملتحي رئيس الوزراء ملتحي فبالتالي سيكونوا اكثر تعاطفا مع قضيتهم لكن وزير داخلية بيروح وزير داخلية بيجي وزير داخلية بيروح وزير داخلية بيجي ولا زال التجاهل قائما في قضية ضباط الشرطة الملتحيين لذلك معنا في هذه الحلقة آه، بداية سيادة النقيب وليد حسني أهلا ومرحبا بك أهلا بحضرتك.
وأيضا أمين شرطة آه، خميس العشري وسيادة المقدم ياسر عاشور أهلا ومرحبا وسيد العقيد أحمد شوقي أهلا ومرحبا بكم آه، نبدأ بداية مع سيادة النقيب وليد آه، حسني ونشوف الموضوع وصل لحد فين والله يعني احنا بعد رفض الطعن في الاداريه العليا اه، اللي كانت مقدماه وزاره الداخليه المفروض ان الطعن دوت اترفض فالمفروض ان الحكم من دلوقتي بات المفروض العوده للعمل مم.
وطبعا الحكم ده يعني اثبت ان الداخليه اه، اتخذت الاجراء الخطا امام اللحيه فالمفروض ان هو يتم رفع قرارات الاحاله الاحتياط ويتم عوده الضباط الملتحين والامناء الملتحين الى العمل ودوت المفروض ده الطبيعي فطبعا فوجئنا من الوزاره انها بترد ان هي هترجعك تاني آه، هتنفذ الاحكام مم.
ولكن آه، الجريمه لا زالت قائمه اللي هي اللحيه يعني فهيتم وقفك مره اخرى في مجلس التاديب ويبقى هو دوت المنوال انت تاخد حكم وتيجي نوقفك تاني انت تاخد حكم وتيجي نوقفك تاني مم.
فاحنا طبعا من ضمن قررنا المصائب اللي ما حصلتش حتى في عهد مبارك ان هم اضافوا دلوقتي في لائحه كليه الشرطه آه، موضوع عدم اللحيه اضافوها حتى يستدركوا الامر يعني هم اضافوها بس ما اضافوهاش في كراسه الشروط هم اضافوها حتى في في جانبي يعني في ورقه جانبيه كده ان هو بيمضي وهو ولي امره ان هو يلتزم على الطالب ان هو معنى كده انها ما كانتش موجوده قبل كده مم.
عشان حتى هم بيقولوا انها كانت موجوده قبل كده لا هي ما كانتش موجوده قبل كده فطبعا اللي حصل ان احنا اعتصمنا قدام وزاره الداخليه ولغايه دلوقتي معتصمين يعني امام الوزاره تمام آه، امين شرطه خميس العشري آه، بقالك قد ايه دلوقتي منضم لاخواننا الملتحيين بفضل الله يعني وده من فضل ربنا وكرمه ان احنا كنا من ال- من الصف الاول يعني بفضل الله احنا دلوقتي بقى لنا سنه ده الشهر ال لو 12 احنا كام امين شرطه بقى ملتحي دلوقتي 27 امين شرطه 27 37 امين شرطه 37.
و 27 37 امين شرطه تمام.
تمام
وده بقى يعني ده شرف للواحد ان ربنا يمن عليه ان هو يكون بين الناس الافاضل نعم اللي ربنا كرمهم وزين وجوههم باللحى وده برضك من فضل ربنا ان ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعني بيهم في الدنيا ويجمعني بيهم في الاخره لانهم استنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واقتاد- واقتدوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يحشرنا مع مع النبي صلى الله يا عليه رب وسلم اللهم امين. آه، سيد المقدم ياسر عاشور تكلمنا عن موضوع الاعتصام الموجود حاليا امام وزاره الداخليه وسمعنا في الجرائد عن اعتداء آه، حصل من من شرطه من شرطه في في وزاره الداخليه تم يمكن تضخيم امر في وزارة- في الاعلام فعايزين نعرف الموضوع حصل فيه ايه يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الاعتصام بتاعنا احنا عاملين اعتصام آه، معناه بنقول فيه لا للإقصاء بمعنى للوزارة عايزة ت- آه، مش عايزة اللحية في الوزارة لوزارة الداخلية أو الحكومة أو مش عارف مين اللي مش عايز بالظبط اللحية في الوزارة إيه، احنا عاملين الاعتصام ده بنقول عايزين قرار اه، اتجهنا لل- للوزاره قابلنا هناك الساده اللواءات مساعد ال- الوزير للشؤون القانونيه سياده اللواء علي عبموله مع ثلاثه لواءات برضو نقلوا لنا على لسان السيد الوزير ان الموضوع مش في ايديهم طب الموضوع في ايد مين يا جماعه؟ قال لا الموضوع مش بتاعنا فالقوا بالعبء والمسؤوليه على الرئاسه رئاسه الجمهوريه رئاسه الجمهوريه قالوا لا الموضوع عند السيد رئيس الجمهوريه رغم ان هناك احكام تلزم وزاره الداخليه بعودتكم للعمل.
ده حكم بات يعني حكم صار نهائي يعني ما- ما ما فيهوش حتى طعن ما ما فيهوش كلام خلاص انتهى الحكم بات مم.
اصبح نهائيا بات واجب النفاذ مم.
في حاله عدم نفاذه المفروض انا هرفع قضيه بالماده 123 جنايات اقول فيها ان مفيش حد عايز ينفذ لي ال- آه، العوده مم.
في هذه الحاله المفروض المحكمه بتحكم من آه، من سنه لثلاث سنين سجن والغرامه وعزل من الوظيفه ده بالنسبه لمين؟
ده بالنسبه لكل ما هو مسؤول عن تنفيذ هذا القرار يعني الوزير شخصيا ولا مين؟
والله هو الوزير شخصيا مم.
رئيس الوزراء شخصيا السيد رئيس الجمهوريه برضه شخصيا بصفته ان هو موظف عام كرئيس للدوله مم.
بصفته برضه ان هو آه، رئيس الجهاز التنفيذي في الدوله بصفته ان هو رئيس الاعلى المجلس الاعلى طب للشرطة.
هم الوقت رموا الموضوع في ملعب الرئاسه هم قالوا لنا كده أنا- تواصلتم مع حد من رئاسه الجمهوريه؟
احنا في تواصل تمام.
لكن مفيش رد في آه، سكوت في صمت يعني الصمت بتبلغ- ده معناه إيه؟
بتبلغوه احنا مش عارفينه بتبلغوهم ويقولوا لكم ايه؟
انا عايز اوصل الكلام ده للسيد الرئيس بقول ال ال آه، آه، وزاره الداخليه بتبلغنا وبتقول ان احنا الموضوع مش بتاعنا الرئاسه هي اللي بتقول الكلام ده مم.
احنا خدنا الكلام لكن احنا متصفقين في كلامهم مم.
فعايزين نعرف المصداقيه منين فانا بقول الكلام ده للسيد الرئيس يا سيد الرئيس الوزاره بتقول كذا عايزين حد لا اما من الرئاسه يطلع يطلع يكذب او يصدق او ناخد قرار بالعوده يعني قبل كده واحنا لسيادتك قبل كده عند القصر الرئاسه مره ما تمكناش من اللقاء قعدنا من الساعه 1 لحد الساعه 9 بالليل دخل ثلاثه وما قابلوش السيد الرئيس كان في طبعا الشهداء ومش الشهداء حصل قبل كده برضه النظام اللي حضرتك قلت عليه بالنسبه للممثلين راح قابل الممثلين ماشي برضه يعني راجل بيحتوي كل الاطراف تمام برضه موضوع المسيحيين وهو تنازل و- واخر الانتخابات عشان عدد المسيحيين عشان يشاركوا في الانتخابات مم.
جميل عشان كل البلد آه، تشترك في الانتخابات مم.
موضوعنا احنا يعني ايه التجاهل ده مش عارف مصدره مش عارف لا.
نفسره يعني تمام يعني لذلك احنا معانا استطلاع راي موجود الان آه، ان شاء الله الاستطلاع موجود على صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الاستطلاع بيقول آه، برأيكم لماذا هذا التجاهل من مؤسسة الرئاسة لضباط الشرطة الملتحيين نرجو من جميع مشاهدينا أن يشاركونا في هذا الاستطلاع سيد العقيد أحمد آه، كنت بلغتنا حضرتك قبل كده لما تواصلت مع رئيس الجمهورية يمكن عن طريق الشيخ محمد على ما أعتقد وقال خلوا الموضوع يمشي في سكة القضاء لحد ما نشوف في آخر الموضوع إيه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيما عبدي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف أما بعد ابتداء سعادتك أنوه إن احنا كان أصول أصلا ما راحش للقضاء ابتداء يجب على الكل يعلم إن احنا رحنا للقضاء من تعنت وزارة الداخلية تمام ال- الوزاره في شهر في شهر فبراير عام 2012 مع اول طليعه الاخوه اللي هم التحوا الاول انا الحقت بهم في شهر ثلاثة انا الان بقالي بالظبط سنه في الاحتياط الاخوه كانوا قبلي بشهر مم.
سيد الوزير محمد ابراهيم الاول لما حالهم الاحتياط وقفهم انا عايز اعرف هو حالهم الاحتياط وقفهم بناء على ايه مم.
حتى المحكمة في الحكم الأخير قالت أن الوزارة تعنتت وسلكت مسلكا خاطئا في حالة الضباط والأفراد دول الاحتياط والإيقاف احنا بقى رحنا المحاكم لتعنت الوزاره السؤال بقى اللي بقول سعادتك دلوقتي هم كانوا حي... لما وقفونا احنا رحنا المحكمه عشان نعمل ايه مم.
يعني ايه عشان ايه القانون اللي عندهم اللي هم استخدموه في ايقافنا على حاله الاحتياط لكن سؤالي هنا طيب.
لما تواصلتم سم... آه، لما أقول وصلتم لسعادتك.
برساله لرئيس الجمهوريه وقال خلوا الموضوع يمشي مع القضاء لحد ما يجي لكم حكم نهائي هو كان ده ساعتها حصل؟
بقى- لا ما حصلش مم.
هو ساعتك احنا لما رحنا في شهر 12 2012 بقى بناء على الاحكام اللي معانا برضه مم.
احنا خدنا الحكم في شهر خمسة كما تعلم سيادتك خدنا الحكم في شهر خمسة بالعوده للعمل اه، طبعا الوزير بيستشكل وكما دايما بقول الوزير يستشكل وح- بعد ما ينفذ الاحكام ما نفذش يعني كده سعادتك حكم القضاء اصبح كده واجب النفاذ يبقى الوقت رئيس الجمهوريه عايز حكم قضاء ايه سعادتك بقى ف ومع ذلك استمرينا الوزير بيستشكل واحنا بنرفع والوزير استشكاله بيترفض ويتغرم لغايه ما وصلنا لاخر درجه رئيس الجمهوريه ما قالش احكام قضاء ولا حاجه في شهر 12 لما رحنا وقفنا قدام قصر الاتحاديه دخل ثلاثه التقوا مع احد مستشاري الرئيس اللي هو المستشار محمد فؤاد جد الله عرض علينا مجموعه عروض عرض ان احنا نقصر اللحيه مثل لحيه رئيس الجمهوريه تمام لكن ما جابش سيره احكام القضاء خالص ولا قال روحوا للقضاء روحوا القضاء اصلا ليه ومستشار محمد جدار رجل قانون يعني روحوا القضاء اعمل ايه لا لما عرض عليكم العرض ده وافقتم؟
قص لا ما وافقناش قصر اللحيه او نفذ أح... قال لك هننفذ احكام القضاء اذا الرئيس يقدر ينفذ احكام القضاء هنفذ احكام القضاء اللي انتوا خدتوها بالتعنت ايضا على شرط اكتبوا لي طلب قبل ما تنفذه اكتب طلب للانتداب لاي وزاره خارجيه عايز تروح البترول ماشي بيغرونا بقى بالمال و... والسلطان تمام.
يعني ماديا ومعنويا عايزين تروح البترول احنا تحت امركم عايز تروح الخارجيه روح قلنا حاضر قال لك فقلنا هنرد عليه بعد وافقتم على العرض ولا ما وافقتوش؟
ولا الاثنين ما وافقناش على حاجه اه.
قلنا هنقابلهم على الميعاد اللي هم قالوا عليه طبعا هم نسوا ورحنا نقابل تاني ما قابل- ما قابلناهمش عملنا بقى وقفه قدام وزاره الداخليه اكثر من مره ما حدش قابلنا بنتواصل مع السيد مستشار محمد جد الله برضه عشان نقابل السيد الرئيس ما قابلناش لغايه ما حصلنا على الحكم النهائي اللي هو الاداريه العليا الاسبوع الماضي الذي لا يحتمل بعده استشكالات اصبح هذا الحكم خلاص دي اعلى درجه ومع ذلك هناك تعنت الى الان رحنا بقى سعادتك ال- من ثلاث ايام يوم الثلاثاء ذهبت انا رحت لل- للوزاره الوزير بعت لي بصفتي اكبرهم سنا هات اربعه معاك وتعال صعدت انا واربع ضباط في مكتب السيد الوزير قعد معانا ثلاث مساعدين مساعد الوزير للامن ولشؤون الضباط وللشؤون القانونيه لكن ما عطوش مع الوزير شخصيا لا ما يعني.
قعدش معانا فبنتكلم معاهم فقال لي آه، الاول قال لك ايه اللي هو الست اللي هو علي عبد المولى اللي هو اللي ماسك الشؤون القانونيه قال لي لن يكون هناك ابتداء كده عشان نخلص بدري بدري لن يكون هناك لحيه في وزاره الداخليه ر- رغم وجود الحكم.
اه يعني هو قال كلمه محمد ابراهيم الاول آه.
بيردد الكلمه طب واحكام القضاء يا سياده اللواء قال لك القضاه مش عارفين مش فاهمين ايه اللي حصل واحنا هنبعت نفهمهم يعني هو سيادته هيروح يعرف القضاء الاداري يعمل ايه شفت بقى سعادتك حاجة زي الكبر- الفل ما شاء الله.
الكبر والتعنت وكلام غير مسؤول فانا تركت لهم المكان ونزلت وبعد ذلك عملنا الاعتصام المفتوح ودعونا لمليونيه ان شاء الله ليوم الجمعه في ميدان عابدين ده كل اللي حصل فطبعا برضو يعني اشير الى جزئيه هم طبعا بي- بيلتفوا على الحكم قال اللي كانوا معروضين في محكمه القضاء الاداري اخر مره الاداره العليا ثلاث ضباط قال لي هننفذ لهم الحكم بتاعهم دول يرجعوا الوزاره مع العلم اخي الحبيب قال لك هم هيرجعوا الوزاره يا اخي حكم واحد لواحد فقط يغني عن الجميع ده قضاء اداري قضاء انشائي ارسى قاعده قانونيه خلاص وكل يعلم ذلك مع العلم اخي في نفس اليوم اللي هو بيقول لي هاتهم يرجعوا معقود لنا جميعا مجلس تاديب تبع الشرطه ممكن يحلنا للفصل او للعزل النهائي يعني ممكن يرجعهم الصبح ومجلس التأديب بتاع الوزارة اللي هو رئيسه مساعد أول وزير داخلية هيحكم علينا بالعزل أو ال- الفصل من الخدمة حتى لما رحنا بقى عند كلية الشرطة عند مجلس التأديب الابتدائي لقينا أمن مركزي هناك مستعد لتأمين القضاة زي برضه يعني شغل البلطجية احنا بقى ما بلطجية حصلتش قبل كده ما حصلش في تاريخ الوزاره موقفين تشكيلات امن مركزي عشان يقدر زي حادثه بورسعيد كده مستشار هيحكم بالحكم فهو كان عايز بقى يدينا حكم اعدام يعني ممكن الصبح يقول هات الثلاث ضباط يرجع- نرجعهم ويلعب بها بقى اعلاميا يا اعلام انا نفذت للثلاث ضباط اهو اللي خد حكم يرجع اتصل بينا المستشار محمد ف... محمد جد الله محمد فؤاد جد الله مستشار الرئيس قال اللي معاه حكم يرجع وبرضه عرض علينا تاني الانتدابات لوزارات طب والمع الحكم ده رجع ولا ما رجعش؟
مش هنرجعه طبعا اه يبقى احنا كده بنقر بافعالهم الخاطئه مم.
سعادتك دلوقتي اصول نرجع مع, مع بعض جمله واحده وناخد معاهم عقود ما يجيش بقى مجلس يعني سعادتك لما نرجع يرجعنا للعمل جميعا نمره اثنين يلغي كل الاثار المترتبه عليه مجلس التاديب الابتدائي الخاص بالوزاره ده يتلغى بقى خلاص بتقدمني تاني على ايه الوزاره دلوقتي لما رفعت الاستشكال الاخير الاداريه العليا حكمت برفض دعوى وزير الداخليه موضوعا يعني انت جاي تشتكي جاي بترفع بتستشكل على ايه ايه القانون اللي انت اعتمدت عليه او حتى اللائحه اللي انت اعتمدت عليها عشان تحل دول الاحتياط مفيش اصلا على كل حال نذكر مشاهدينا الكرام باستطلاع الرأي الموجود الآن على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الاستطلاع بيقول ما رأيكم في تجاهل الحكومة لقضية ضباط الشرطة الملتحيين يا ريت يا ريت أكرم ينزل لنا استرابة كده على الشاشة بالاستطلاع الاستطلاع بيقول مرة أخرى ما رأيكم في تجاهل الحكومة لقضية ضباط الشرطة الملتحيين ننتظر أيضا تفاعلات مشاهدينا الكرام من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة آه، سيادة المقدم بقالكم دلوقتي سنة و...
وزيادة.
واخدتوا احكام وما زال التعنت موجود نعم.
شايف قضيتكم رايحه لفين
انا شايف ان في اعتام و- لل- للقضيه بتاعتنا تماما وفي تجاهل ومش عايزين يبقى موجودين على الساحه يعني نفسهم في يوم وليله كده يصحوا ما يلاقوناش ايه إيه الهدف من كده الله اعلم مش عارف يعني هل هل في حد بيحكم تاني في مصر غير مصر ما ده ده- ده انا عايز افهم امم يعني ايه إيه المطلوب يعني هي السنه دي شيء آه، مكروه ولا حاجه حاجه غلط احنا عملنا حاجه غلط إحنا وحاجه عملنا ما كناش نتوقعها ان بعد وجود رئيس من المشروع الاسلامي ورئيس حكومه نفس الطريقه ان يحصل هذا التعنت يعني الكلام ده لو حصل قبل الثوره آه، يعني كان آه، كل شيء مقبول منهم يعني صحيح.
لكن ان يحدث ذلك من ابناء المشروع الاسلامي في الحقيقه المشكلة شيء مخزي يعني إيه المشكله ان السيد الرئيس يعني حسب الدستور هو المفروض ال- الرئيس الاعلى بتاعنا نعم يعني قراره ملزم وب- يعني بقرار بقرار يطلعه الناس دي تعود خلاص انتهى الموضوع مم. طب وجهه نظرك الرئيس لماذا لا ياخذ هذا القرار الى الان جايز ما عندوش آه، خلفيه ان هو الرئيس الاعلى ان هو يبدأ- يقدر يدي القرار ده ما حدش من المستشارين آه، فهمه الكلام ده ده امر غير يعني- واقعي يعني, يعني هو اكيد مثلاً يعلم وقتنا- بصلاحياته كامله هل هو وقتنا لكن مش هل ربما دلوقتي مثلا لا يريد التصادم مع وزاره الداخليه؟
يعني يريد التصادم طب هو يعني المفروض هو رئيس هذا الجهاز نعم هو رئيس هذا الجهاز هل الجهاز مثلا ممكن يتلاعب بالسيد الرئيس؟
مم.
لا ما اعتقدش يعني م- م- مع تعدد ال- الوزراء اللي جم في المرحله دي في مرحله السنه ما واجهتوش حتى وزير منهم متعاطف مع القضيه
والله انا عايز اقول لحضرتك يعني انا شايف ان ال ال ال الاشخاص بتختلف اما السياسه واحده سياسه يعني واحده انا عايز اقول هو الصندوق صندوق واحد فالافكار واحده مم.
يعني ما فيش تغيير ما فيش هيكله اللي بيقولوا عليها في ما زالت مصر آه، نظام المنظر مم.
لكن ايه هو اللب ايه هو الموضوع ايه هو الفكر ايه هو الثقافه ايه هو التغير ايه هي الثوره احنا المفروض نعمل ايه ايه دورنا ما فيش الكلام ده هو حاجه احنا حافظينها بان احنا اتعودنا كده لقيناها كده علمونا كده هي كده يا اخوانا الدنيا بتتغير
والغريب يمكن سياده النقيب وليد آه، كانوا بيتكلموا قبل كده ان ضباط الشرطه الملتحين لو التحوا ده هيعمل عنصريه في الشارع هيعامل النصراني ازاي هيعامل الاخت المتبرجه ازاي لكن في الوقت نفسه بنجد ان هناك مستشارين وقضاه ملتحيين بيقع تحت ايديهم قضايا كتير للنصارى وقضايا كتير للاخوات المتبرجات الى اخره لماذا هذا الكيل الميكالي والله هو فعلا كلمة مكيالين ده شيء والشيء التاني ان هو بيحط مشكلة دايما لكل حل يعني عمره ما فكر ان هو يقعد يشوف الحل ايه او يسمع من الاراء ايه يعني احنا قلنا كذا مرة ان احنا مثلا يعني هما بي يعني لما يحب يحط مش مشاكل كتيرة يعني يقعد يقول لك اصل ممكن ما يحصلش عدم انضباط تلاقي واحد مربي مش عارف سكسوكة واحد مربي ايه قلنا ان هو هيقدم آه، طلب وهيطلع منه تصريح سكسوكة موجودة وهو في الشرطة.
هيبقى- هي مش موجودة في الشرطة كرسمي ما هي انا شفتها في ال- ضباط كتير لا بس موجودين.
بي ممكن يكون في الاجازه لكن آه.
آه. وقت مثلا لما هيقابل المدير بتاعه اكيد مش هتبقى موجوده مم.
فهي القصه كلها هي لو عايز يحل الموضوع هيتحل الموضوع ده شيء الامر التاني آه، يعني برضو انا بس نفسي بقى يعني نحط الضوء يعني على موضوع الاشكال آه، اللي هو كان الضرب ايام الاعتصام دوت يوم الاعتصام مم.
هو ما حصلش ضرب زي ما بيقولوا يعني بالظبط هي القصه كلها ان هي جت تعليمات من الوزاره واحنا بننزل البنرات والخيام بتاعتنا التعليمات من الوزاره ان هي ما تدخلش الحاجات ديت ودي ده معروفه تخرج بنارات في المخيمات اه ده معروف ان تعليمات الوزاره دايما القمع وتعليمات الوزاره دايما منفصله عن الارض لكن طلعتنا الجرايد ب- بيحصل اعتداء على ضباط الشرطه ما هو الملتحيين اللي أو- حصل بقى ان هو لما جت تعليمات الوزاره وطلع آه، الامن بتاع الوزاره ومعاه الامن بتوعه منع فعلا بالقوه فحصل مشاده واحتكاك ولكن طبعا ضباط الامن المركزي اللي موجودين خدمه دول زملاتنا فاستحاله ان هو يحصل اعتداء بيننا وبين زملاتنا فطبعا يعني ده يعني ده استحاله ان هم ينفذوا تعليمات اللي هي دايما تعليمات الوزاره منفصله عن ارض الواقع هم بيدوا تعليمات واللي في الواقع واللي في الشارع بيقول لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه دوت فبالتالي بيحصل المخالفه ديت فحصل مشاده بس الحمد لله يعني زملاتنا يعني احتووا الموقف يعني الحمد لله الله المستعان آه، امين شرطه معانا كنا بنتكلم على دلوقتي بقى عندنا 37 امين شرطه موجودين آه، كل هذه الاعداد الموجوده انت طبعا باعتبار انك تمثلهم يعني شايف القضيه رايحه لفين والله رايحه لفين دي الله اعلم مم.
الله اعلم به لان احنا ما عادش عارفين احنا رايحين على فين الله المستعان والله ما عارف عارفين رايحين على فين فدلوقتي يعني الواحد بيقول هل العيب فينا ولا العيب في سنة نبينا صلى الله عليه الله وسلم وسلم.
اللي احنا تمثلنا فيها ماشي وتمثلنا بيها ولا العيب في الوزارة ولا الوزارة مش عارفانا ومش عارفة شخصياتنا ومش عارفة مش عارفة تقاريرنا السرية ولا برضك مش عارفة احنا كنا ازاي بنعامل النصارى انا كان الضابط اللي هو رئيسي في العمل انا كنت في وحدة مرور اسكندرية وحدة المرور وكان الضابط بتاعي نصراني وكان معايا اتنين زمايلي نصرانيين مم.
وكان التعامل ما بيني وبينهم بل خدت مكافآت في العمل بل بفضل الله خدت جميع التقارير السرية من امتياز وحصلت على شهادتين في الرماية في 2005 و2011 إذا أول عندنا رماية كفاءات موجوده لا لا لا ومعانا بطل مصارعة ل- آه، نقيب شرطة ومعانا بفضل الله ل- ل- آه، كلك أفاضل وكلك من الناس ب- آه، على كفاءات عالية ودي أنا زعلان وحزين بل محبط بل محبط من إن, إن الوزارة تعنتت بأبنائها لما يبقى ضابط شرطة وعقيد وناس رتب كان المكتب بتاعه في الوزارة ماشي والنهاردة علشان نبت ال- ال- شعر في وشه دلوقتي بيطلب يخش الحمام يطلب يخش الحمام أقسم بالله العظيم أنا ذهبت مع ال- ال- العقيد وإحنا خمسة أمنا معاه دخلنا على الساعة 3 بالليل علشان ندور على حمام لأن الجوامع اتقفلت فرايح علشان يخش قالوا ما فيش مكان إلا لازم تخش الوزارة طلب عشان هو كان تعبان وكلام من ده طلب إن هو يخش رفضه قال له يا ابني آه، ط- قال لي للخدمه اللي واقفه على الباب قول لي للظابط اللي عندك اللي جوه سياده ال- ال- العقيد فلان الفلاني عايز يعمل حمام عايز يخش الدوره مم.
رفض وقال له مفيش تعليمات ان انتوا تخشوا آه، رغم ساعات.
رغم ان ال- ان ده مكتبه مم.
كان شغال هنا كان شغال في الوزاره مجرد ان هو يلتحي لا يبات في الشارع صح لا يبات في الشارع وما يخشش يقضي حاجته ويروح يلف تنينا نلفه على مكان ده- ليه يت- كده يتعمد يتعمدون مذله ضباط الشرطه المنتحين ليه؟
بعد عزتهم ليه؟
هذا التعامل حتى تكون رساله لكل ال- افراد الشرطه الموجودين هو حد يفكر ان يعمل حاجه زي كده ده يعني انا حزين انا حزين لدرجه لدرجه انا م- مش عارف انا ممكن ممكن العمليه توصل لفين توصل لفين الله سخريه المستعان.
سخريه من الناس وسخريه من الوزاره وسخريه من- خلينا طب نذكر وفين؟
مشاهدينا الكرام بالاستطلاع ما رايكم في تجاهل الحكومه لقضيه ضباط الشرطه الملتحين ناخذ مجموعه من الاتصالات حتى نسمع راي المشاهدين في هذه القضيه ولماذا تتجاهل الحكومه قضيه ضباط الشرطه الملتحين واتصال الاول معنا من نهله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه، نهله برايك لماذا تتجاهل الحكومه هذه القضيه آه، أستاذ عمر أنا حقيقة أعجب من حال مصر نعم فإنه من الأوجاع ومع ذلك ما زالت تصر على محاربة السنة الله المستعان أنا أقول والله لم تنصر مصر ما دامت تحارب سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
فالنصر من عند الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ثم أريد أن أسأل المسؤولين لماذا ترفضون اللحية في الداخلية إذا كنتم ترفضونها جهلا بحكمها فلا مانع من أن تتعلموا إذا كنتم ترفضونها إنكارا لها فراجعوا إيمانكم إذا كنتم ترفضونها عملا بالقانون فأرونا هذا القانون الذي يحرم اللحية ويجرمها احسنت إذا كنتم ترفضونها خوفا من الإعلام وهذا هو الظاهر فقولوا لنا حتى لا ننتخب رئيسا بعد ذلك لأن رئيسنا الإعلام وفي النهاية أقول للمسؤولين احذروا من فتنة المنصب والتمكين وأروا الله منكم نصرتكم لهذا الدين واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما آمين يا رب.
بطن شكراً جزيلاً وأن يا نهى.
يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم والسلام امين شكرا عليكم.
جزيلا بارك الله فيك معنا ابو عمر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله أبا عمر.
وحبكم الحمد لله بعضكم برايك لماذا تتجاهل الحكومه قضيه ضباط الشرطه الملتحين الى الان يعني أنا هوجه سيرتي أولا لرئيس الجمهورية يعني وكل الإسلاميين معلش مع احترامي لحضرتك يعني أنا الصراحة أنا أشعر إن أنا كمسلم في مصر إن أنا بقيت أقلية وليس أغلبية ابتداء من وضع الدستور وغيره وغيره وهذه الأحزاب الإسلامية كلها التي مشتتة أنا مش عارف أنا يعني الصراحة الأمر عندي بقى ملتبس ان انا فعلا ان انا فعلا دوله اسلاميه ولا انا مثلا آه، اسلامي ولا احنا بلد اسلامي انا مستغرب آه، ما زلنا بنحارب ال- حتى اقل حاجه في الحريه للانسان يعني انا عندي زوجتي حتى ما آه، ما- مش عادل انا اوظفها في اي مدرسه لان بيشترط في كل مدرسه سواء حكومه او غير حكومه ان هي ترفع النقاب وان هم يشوفوها وحاجات يعني انا الصراحه انا نفسي اسال هل احنا اقليه في- في- حرب على الفضيله اه يعني فمرة أنا مش حرب عارف على إيه الحجاب والله، ومرة يعني حرب أنا على مش عارف اللحية.
إيه. انا نعم.
مش عارف ايه انا انا بسال يعني انا قلت- قلنا قلنا قالوا قالوا عصر مبارك وقعدوا يدندنوا على عصر مبارك واحنا هنعمل وهنسوي وس- وخدنا وعود كثيره مش عارف والله العظيم انا اتبع على الامر انا نفسي اسال احنا احنا شكرا عملنا جزيلا ابو عملية عمر غلط.
الله يبارك فيك معنا احمد بن سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اهلا ومرحبا آه، برايك لماذا تتجاهل الحكومه هذه القضيه يا احمد الله الله يكرمك تفضل
والله يا اخي احنا ال- المشكله اللي فينا انها تعودنا على وضع الرئيس السابق ان ممنوع آه، اي اخ ملتحي او اي احد ملتحي بالنسبه للمسلمين ان يتظاهر باللحيه فيتجه الى الامر ال- الارهابي و- وغير ذلك كما قال محمد حسني مبارك وغيره من آه، الزعماء الذي كانوا يتعاونون تحت يديه وعندما تغير الامر ور- ورجعنا الى الدكتور محمد مرسي وقلنا خلاص ستصير دولة إسلامية وخلافة إسلامية ويرجع الأمر للإسلام والالتزام فحي الله الإخوة الأفاضل على أنهم التزموا بسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يثبتهم على ما هم فيه يا رب اللهم امين وأن يكونوا راية بيضاء تشرف المسلمين شكر الله في لك عملهم اللهم آمين.
وفيما هم شكر الله قائمين لك به اخي الكريم بارك الله فيكم معنا اتصال اخر من الكويت السلام عليكم السلام عليكم قطع الاتصال طيب على كل حال معنا بعض التفاعلات من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك الاستطلاع الاول معنا بيقول اسماء عبد الكريم بتقول خلاص احنا فهمنا ان اي حكم قضائي يكون في صف الاسلاميين يكون التباطؤ في تنفيذ الاحكام والحكم بطريقه مستفزه واقرب مثال قضيه الضباط الملتحيين ابو صويب حمزه بيقول السلام عليكم أنا أحبك في الله يا عمر والله تجاهل الحكومة لهؤلاء الضباط الملتحيين أمر محزن جدا لأن مثل هؤلاء هم من سيحافظون على أمن الوطن الذي لم يعد فيه أمن نسأل الله السلامة علاء أحمد عباس بيقول إلى الله المشتكى منير الجبالي بيقول اللهم انصر إخواننا من ضباط الشرطة الملتحيين آه، أنغام سمير بتقول هو الرئيس مرسي ساكت لحد دلوقتي ليه اشمعنى الملتحيين يعني اللي مش عارفين ياخدوا حقهم واللحية سنة مؤكدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آه، معنا أيضا آه، رودي مصطفى بتقول تجاهل ليس له مبرر صراحة حسبنا الله ونعم الوكيل فيض الوفاء بتقول تلك إذا قسمة ضيزة محمد مبارك بيقول نذكر الرئيس مرسي بوعوده الانتخابية بخصوص الضباط الملتحيين ونطالبه باحترام وتنفيذ أحكام القضاء احمد غانم بيقول يا ريت يا استاذ عمر انا بسال سؤال ليه الرئيس ما بيدخلش في قضيه الضباط يا ريت تردوا عليا اسماء عاشور بتقول السلام عليكم حياكم الله بجد يجب على المسؤولين الاهتمام بهذه القضيه زي ما بيهتموا بقضايا كثيره وانا شايفه ان هم ناسين القضيه دي تماما على الرغم انها مهمه لانها نصره لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم محسن بيقول اللهم انصرهم محمد الحكيم بيقول هذا يدل على ضعف الحكومه احمد سامر بيقول لا اجد ريح لا اجد ريح النصره طالما الرئيس بيحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفاء يوسف بتقول أنا مش عارفة إزاي الرئيس لا يتدخل يا رب ارحمني بس إن شاء الله ربنا هينصرهم وأنصحهم ألا يتوقفوا إلا بعد نتيجة حاسمة أمة الله بتقول اصبروا فإن النصر مع الصبر وشكري بيقول والله شيء غريب أسماء عبد الكريم مرة أخرى بتقول الضابط الملتحي الذي توفاه الله قريبا لم يتحدث الإعلام الليبرالي عنه لماذا؟ لأنه ملتحي حسبنا الله ونعم الوكيل ونأخذ هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام أهلا ومرحبا برأيك لماذا هذا التجاهل تفضل طب ناخد اتصال آخر السلام عليكم أستاذة أميرة السلام عليكم السلام عليكم برأيك يا أستاذة أميرة لماذا هذا التجاهل لح- لقضية ضباط الشرطة الملتحيين يعني انا قلتها قبل كده ان احنا لو الثوره حصلت عشان نشوف الوجوه دي تبقى كافت آه، و- صحيح.
واتمنينا رئيس اسلامي وحاربنا بجد ايام انتخابات الرئاسه عشان والله انا نفسي حاربت عشان الناس دي ترجع شغلها كان في بالي المستحيل اهم حاجه فما ينفعش دلوقتي يبقى رئيسنا اسلامي شو انا كان بهاجم الدكتور مصطفى
حاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله برأيك يا حاجة سناء لماذا هذا التجاهل والله أنا حقيقة أنا أتساءل لماذا هذا التجاهل؟ هل إعفاء اللحية سيعوق العمل بأي حال من الأحوال أم بصمة القهر والكبت ما زالت لها أثرها في النفوس؟ فقط لماذا الضباط المحت- المتاحين بالذات؟ ألي- يعني سب- أليست العبرة بالكفاءة؟ ولا أملك إلا أن أقول تصبر وصبر وجميل صبر من الصبور الرحمن نعم.
وهل جزاؤه عند الكريم إلا غفران وجنان فصبر جميل والله المستعان وكفانا وبشر الصابرين في القرآن وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا محمود شلبي بيقول أكد الدكتور محمد جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن حل قضية الضباط الملتحين بوزارة الداخلية يكمن في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري والتي تقضي بعودته من العمل في الوزارة في قسم الأعمال الإدارية وإدارة العلاقات العامة بعيدا عن التعامل المباشر مع المواطنين وأضاف حشمت للمصريون أن الصورة الذهنية لضباط وزارة الداخلية أمام المواطنين تحتاج لوقت طويل لتغييره أنا أخشى أن الرئيس مرسي وحكومته تسعى للتوافق وتسعى لإرضاء الطرف الآخر من التيارات الليبرالية والعلمانية فيكون النتيجة في الآخر أن هم يخسروا أبناء المشروع الإسلامي كاملا الذين كانوا سببا رئيسيا بعد الله عز وجل في نجاح المشروع الإسلامي وفي نجاح الإخوان المسلمين ووصولهم للحكم في هذه المرحلة معنا أستاذ فتحي السلام عليكم أهلا ومرحبا الله يحييك تفضل لو سمحت بقول لهم اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله أحسنت اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نعم واقول للاخوه اصبرهم واحتسبهم والله معكم وسيوفقكم ان شاء الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان شاء الله ولن يترككم الله ابدا ان الله معكم اثبتوا اثبتوا لقد عملت مثلهم 36 عام أنا عندي الآن 71 عام عملت مثلهم سابق 36 عاما كنت أتمنى هذه اللحية اللحية لو كنت أقدر ساعتها ولكن الله معهم والله شكرا الله يوفقهم ولكم مني كل التحية جمانة إبراهيم بتقول أين الرئيس نحن اخترناك لإعلاء الحق فهل لم تسمع عن هذه القضية حقا أم أن هناك ت- تجنب وتجاهل من سيادتك وإلى متى فأمر واضح جدا إن أي أمر يمس الإسلاميين يترك إلى ما لا نهاية على الرغم من أن على الرغم من أن هناك صدور حكم مع هؤلاء الضباط الملتحين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونصيحتي لهؤلاء الضباط المتمسكين باتباع الحق اصبروا وصابروا ورابطوا فالماسك على دينه كالقابض على الجمر فصبر جميل والله المستعان فالنصر من عند الله إن تنصروا الله ينصركم اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ورح- أهلا ومرحبا ربنا اتفضلي يبارك فيكم يا رب وفي هذه الوجوه الكريمة يا رب.
طبعا أنا مش هعيد كل الكلام اللي قالوه إخواتي أنا معاهم في كل حاجة وربنا هو سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ربنا يبارك فيكم يا رب وينفع بيكم بس أنا عايزة أتكلم كلمة لازم كلنا نعرفها ولازم الناس تفوق لأن إحنا إسلاميين والتمكين لسه ما جال- ما جالناش الناس اللي بتلوم على السيد الرئيس المحاربة مش محاربة ضابط ولا محاربة رئيس ده المحاربة محاربة إسلام المشروع الإسلامي ككل وهؤلاء الأخوة الملتحون اللي ربنا يحفظهم ويحميهم ويجعلهم يا رب مثل أعلى الإسلام والمسلمين ويعز بيهم يا رب إج- ال- الإسلام والمسلمين ربنا يحفظهم هم دولة العصاية أو الضربة اللي عاوزين يضربوا بيها الإسلاميين لكن إحنا بنقول لهم لا والله والله الحرب مش على الشباب الملتحي بس ولا على الضباط الملتحين بس ده رئيس الجمهورية بيحارب الشرطة نفسها بتحاربنا وإحنا طول ما إحنا على الحق فالحق دائما من يوم ما ربنا خلق الأرض سماوات والأرض وهو الحق هو اللي بيحارب فطول ما أنتم بتتحاربوا اعلموا يقينا أنكم على الحق وأنكم منصورون لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر هذا وهو إن شاء الله قادر على النصر ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم ويثبت أقدامكم ويجعلكم الأعلون إن شاء الله وجميع والمشروع الإسلامي في مصر يكون قيادة لكل الشعوب العربية وأنا كنت في السعودية في العمرة ولسه جاية أسأل والله العظيم بيد الناس الغريبة من كل جنسيات الدنيا بتدعو المصري بالثبات وبالعمر وبالرئيس بالثبات لأن مصر هي رمانة الميزان ولو وقفت مصر على رجليها كل الشعوب العربية إن شاء الله كلها شكر الله لك وجزاكم الله خيرا على هذه الغيرة وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك لازلنا نذكر مشاهدينا الكرام بالتواصل والتفاعل الآن معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك والاستطلاع بيقول ما رأيكم في تجاهل الحكومة لقضية ضباط الشرطة الملتحيين آه، سيادة العقيد آه، يعني إن شاء الله آه، هذه الوقفة اللي انتم واقفينها حاليا من وزارة الداخلية لن تعودوا عنها إلا بنتيجة حاسمة أليس كذلك؟
وسعادتك الحمد لله احنا وقفنا يوم الثلاثاء الماضي من اول امس نعم في اعتصام مفتوح بعد ما نزلت من عند مكتب الوزير مم.
قررنا الاعتصام المفتوح فنصبنا الخيام واعتصمنا بفضل الله قدام الوزاره يعني لا, لا توجد عودة إن شاء الله للبيوتات إلا بعد نتيجة حاسمة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سعادتك مستمرين ان شاء الله يوم الجمعه باكر هنقسم الناس اللي معانا فصيلين فصيل هيستمر في الخيام قدام الوزاره نعم.
ومجموعه هتنتقل لقصر عابدين في ميدان عابدين لصلاه الجمعه واستقبال جميع الحشود القادمه من جميع محافظات مصر اه يعني ليس قاصرا على افراد الشرطه وللعلم برضو حضرتك مش كل اللي جايين جايين مش مش كلهم مش اسلاميين ده ناس كتير جدا الشعب المصري الناس اللي فهمت وعرفت مدى خطوره الامر الواقع ال- ال- الو- الوقفه دي بكره ان شاء الله بكره ان الساعة شاء كام؟
الله ما- ان شاء الله من الساعه 10 الصبح انا مقص عابدين قصر عبد الى ال- ان شاء الله بقى اذا إلى- هذه دعوه لعموم المشاهدين اللي آه، يحب إن شاء الله.
ينضم لاخواننا من ضباط الشرطه الملتحيين غدا ان شاء الله عز وجل امام قصر عابدين الساعه العاشره صباحا دعوه لجموع الشعب المصري باكمله الموضوع ما اصبحش الان موضوع لحيه مم.
موضوع اصبح موضوع عدم تنفيذ احكام القضاء وال- والضرب بها عرض الحائط نعم حتى احد مساعدي اول وزير الداخليه وهو قاعد معانا قال العلاج ان مصر ترجع زي الاول وانا اقول اسمه حالا اللي هو اللي هو اسامه مساعد الوزير للعلاقات العامه قال لي سيبك من الكلام الفارغ وثوره مش داخله دماغهم القصه دي مم.
علاج مصر نرجع زي الاول تاني.
مساعد وزير الداخليه اه يبقى انا بقول لسياده الرئيس مرسي هؤلاء القوم اللي انت لسه ما هيكلتهمش وقاعدين في الوزاره عن راي اخويا ياسر الصندوق الصندوق هو نفس الصندوق بيطلع نفس الناس اللي فيه مم.
الوزاره لم تهيكل بدل ما رئيس الجمهوريه يروح يدخلنا في الوزاره عشان نحارب الفساد ويفرقنا على الجهات اللي كل جهه اداريه يبقى فيها واحد واثنين مننا وطبعا متقدم معانا من اخواتنا 3400 طلب دول هيزيدوا واحنا كلنا عارفين بعض دول ناس افاضل وناس شرفاء نعم دول يوزعوا على الادارات لكن الاستاذ جمال حشمت باي حق يقول دول يرجعوا الوزاره ويرجعوا الاماكن الاداريه ده ما انا كده اختار اي مكان تاني في وزاره البترول او الخارجيه ويبعدهم عن التعاون مع المواطنين آه، طب وكأن ليه يعني؟
هذه ليه؟
صارت سبه يعني يبقى وضباط اذا هذا الشرطة الامر الملتحيين.
كده اصبح ما فيش حل نعم والله انا لو ما رجعت عملي احمد شوقي يرجع مصلحه امن الموانئ مينا دمياط في مكانه الاولاني يبقى الثوره فشلت وكل واحد فينا يرجع مكانه الاول بحيث يبقى كده خلاص فعلا الاحكام الله المستعان قبل قبل ما ننهي هذا اللقاء لو نسيت مقدم ياسر عاشور لو تكلمونا في اخر هذه الحلقه عن الضابط اللي توفاه الله كان نقيب مين؟
علاء عثمان. علاء عثمان.
علاء عثمان نعم حتى نذكر مشاهدينا بد- بأن يدعو له بالرحمه يعني.
هو مبدئيا توفاه الله الله يرحمه يعني كان مثال للصدق والقلب ال- الابيض الطاهر آه، جنازته كان فيها بعض الشواهد اللي تدل على حسن خلقه هو الاول مات على اثر حادث ولا والله هو مات آه، اثناء آه، وضوءه لصلاه ال- آه، العصر الله نعم.
الله نعم.
حسن خاتمه نعم نعم نعم فسواء حتى انا قرات ان هو مات اثناء صله رحم ايضا لا عنده والد نعم عند والده ان شاء الله ان شاء بفضل الله صلاه الضحى فمات على الحوض لم يكن مريضا ولا شيء ولا يعني.
شيء.
أبداً، سبحان الله ابدا يعني سبحان سبحان توفاه الله الله اقول بس نبذه صغيره عنه ان شاء الله تفضل ويعني تم غسله تم الصلاة عليه وصلى عليه الشيخ حسان كان في درس متواجد ما شاء الله، ما شاء الله.
4000 شخص اللي في الحصر ايام الاكاديميه أيوة.
نعم آه.
نعم فيعني الحمد لله يعني كان في حسن خاتمة و... وفي صدق وكل ال... الله يرحمه يعني ربنا يرحمه هنسأل عليه حاجه استاذ لقيط ايوه هو سعادتك اخونا علاء عثمان سياده النقيب علاء عثمان هذا الرجل ضحى بدنيا وما فيه نعم.
والده اللي هو عثمان موسى مساعد اول وزير الداخليه لشمال الصعيد هذا الرجل علاء يعيش في قصر ومعه سيارات ومعه معه لم ينظر الى كل ذلك واثر الاخره فانضم الينا من اول طبعا هو انضم قبلي انا لما انضميت لقيته آه، هذا الرجل كان دائما آه، ملازما لحلقات ال- العلم والصلاه وما الى ذلك نعم.
وكان يوم السبت اللي هو قبل وفاتي بيوم واحد انهى دوره علميه في العقيده ما شاء دورة الله كاملة ان شاء الله ثم ذهب وتقدم باوراق العمره لانه كان عاوز بعد ما يخلص دوره العقيده يسافر الى عمره مباشره نعم يوم الأحد اتصل ببعض إخوانه ثم توجه إلى بيت أبيه لكي يسلم عليه وأثناء وقوفه على الحوض ليتوضأ قبض الله روحه على الحوض فأدعو الله سبحانه وتعالى نسال أن الله يجمعه يرحمه رحمه وأن يسقيه واسعه من حوض محمد صلى ويتجاوز الله عن عليه وسلم.
سيئاته معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم معنا مين عليكم عبد الوهاب ان شاء الله يا اهلا ومرحبا آه، برايك لماذا هذا التجاهل من الحكومه الى الان لقضيه ضباط الشرطه الملتحيين والله يا فندم ده بصراحه يعني جماعه سواد الداخليه دول ربنا يصلح حالهم جميعا يا رب وانا بقول للساده الضباط اللي عند حضرتك دول الافاضل اللي احنا كلنا بنتعلم منهم اثبتوا ده امتحان منكم منكم لربنا عز وجل، امتحان من ربنا ليكم عز وجل. اثبتوا انتوا على الحق بفضل الله عز وجل، اثبتوا اثبتوا مهما حصل معاكم ان شاء الله ربنا باذن الله هينصركم جميعا باذن الله عز وجل. وانا بتمنى من الله عز وجل ان ربنا ينصرنا جميعا وينصرهم لان هي دي الاسلام هي دي الامه الاسلاميه فعلا هو ده اللي احنا كنا منتظرينه من زمان فاثبتوا يا ساده افاضل انتوا والله العظيم اعزوا افضل امه خلقها ربنا عز وجل شكر الله لك بارك الله فيك ربنا انا بس عايز اذكر آه، مشاهدينا ان حصل سبق لسان في هذه الحلقه من اخونا الفاضل امين شرطه خميس العشري في موضوع ان الخطا فينا ولا في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا سبق لسان لا يقصده ويعني اسال الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا جميعا آه، معنا اتصال السلام عليكم وعليكم اهلا ومرحبا اتفضل السلام عليكم اهلا ومرحبا اتفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه ابو امين المنصور يا بيه اهلا وسهلا أبو ابو امين أمين.
السلام عليكم اتفضل ابو امين اتفضل آه، آه، بسم الله الرحمن الرحيم ال- الاخوه دول اللي انت بتصادفهم النهارده دول ناس اخلاقهم عاليه ناس متواضعه نعم من افضل الناس اللي الواحد قابلهم في حياته الناس ديت واخده سبع احكام نهائيه ما فيش حكم ينفذ فيها الحاجه الثانيه كمان انا شايف القانون لما لما يعني القانون بيتطبق على ناس ناس طب الناس ديت ماذا يعني ماذا فعلوا من اخطاء؟ ما لهمش خ... ما لهمش اخطاء انا بطلب من الرئيس محمد مرسي اللي احنا انتخبناه واللي هم انتخبوه واللي هم اتفقوا عنه يرجعهم فورا يعني هو الاولى مين اللي يرجع ومين اللي يقابله؟ الضباط المستحيين الشرفاء ولا الفنانين والممثلات والكلام ده الناس ديت انا انا انا طبعا بروح معاهم على طول وناس افاضل ناس افهم عاليه وناس متواضعه و- والله بتعلم منهم الاسلام والله بتعلم منهم الاسلام بتعلم منهم ازاي الت- الاخلاق انا للاسف يا ابو امين انا شايف والله وملاحظ ده يعني ب- بشكل فعلي ان في محاولات كبيره للتوافق وارضاء أيوة.
التيارات الاخرى من ليبراليين وعلمانيين على حساب المشروع الاسلامي يا باشا الله المستعان يا باشا هم هم هم آه، يعني هم هم بعلمونا الاسلام ازاي هم اللي بعلمونا احنا بنتعلم منهم فانا بطلب من الرئيس محمد مرسي إيه- إيه يعني ايه المشكله يعني دي صعبه على الرئيس محمد مرسي ان هو يرجعهم ايه المشكله الناس دي انا عارفها واحد واحد وناس وناس شرفاء نعم شكرا جزيلا ابو امين بارك الله فيك عشان حتى نتيح الفرصه للباقي اخواننا الافاضل احنا بس في تعليق اخير آه، سلامه ابو زيد بيقول انا مع اللحيه قلبا وقالبا ولكن اين فقه الواقع ولابد ان تعلموا اخواننا الملتحيين ان التمكين لا ياتي بحكم محكمه بل سياتي بالتربيه الصحيحه وكونوا مع من يبني ولا تكونوا مع من يعطل المسيره هذه برضه من ضمن الاراء اللي بتيجي من مشاهدينا الكرام لان مش يعني لابد ان نذكر هذا وذاك سيد العقيد رد على ال- مثل هذه النخبه وهؤلاء الناس الذين آه، يعني بيقولوا إن يعني ده مش فقه الواقع وانتم كده بتعطلوا المسيره الى اخره يعني.
نعطل المسيره ازاي وطبعا انا فوجئت ان ال- نعم.
احد احد المفتين السابقين لا داعي ذكر اسمه مم.
آه، قال العمل عباده والوقت وال- واللحيه سنه و- وال- والعمل فرض آه، وطبعا هذا الكلام يبث في عقول الناس يؤثر عليهم والكلام الكلام ده بيتقال كتير جدا نعم ويردد في وسائل الاعلام ايضا وانا دائما وابدا بقول يا اخوانا ه- طبعا هضطر اذكر كل مره بذكر هذه الايات الله تعالى هو مالك الكون وملك الكون والامن وال- والامان ثمره الايمان والايمان هو الايمان العقيده الصحيحه والعمل الصالح قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ده الايه الله الذي المستعان.
اطعمهم من جوع وامنهم من خوف نسأل الله ينص- ينصركم يا رب العالمين ولازلنا إن شاء الله عز وجل كما وعدناكم نتابع قضيتكم حتى نهايتها إن شاء الله وبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله تكونوا رجعتم إلى أعمالكم بإذن الله عز وجل مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي سيد النقيب وليد حسني جزاكم الله خيرا والأمين شرطة خميس العشري بارك الله فيك وأيضا سيادة المقدم ياسر عاشور وسيادة العقيد أحمد شوقي جزاكم الله خيرا على تشريفكم وتنويركم لشاشة الرحمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم يا رب العالمين مشاهدينا الكرام من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة لكم تحياتي إن شاء الله وأنتظر تفاعلات المشاهدين من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وأيضا هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة على موقعي على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته